بسم الله الرحمن ذوق الرحيم الثمرة موقع الرباني ذوق الثمرة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ذهاب إلى مقاصد العبادات غوص إلى أسرار العبادات ذوق الثمرات ذوق الثمرات ذوق الثمرات طعم جديد للحياة ذوق الثمرات طعم جديد للحياة طعم جديد للحياة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرأ النسمه إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال القرآن في حياتكم نصل إلى الغرض والمقصد كيف نذوق لذة القرآن هي دي كيف نتذوق لذة القرآن ولن يذوق لذة القرآن إلا المتدبرون اللي هيتدبر ويتأمل ويركز ويفهم ساعتها هيحس بلذة القرآن أما اللي مش هيتدبر يبقى عمره ما هيحسها ولا عمره هيلاقيها كيف نتدبر القرآن نمرة واحد أولا استشعر استشعار أهمية تدبر القرآن قال الله جل جلاله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال الله جل جلاله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها حصر الله جل جلاله الناس في قضية القرآن في قسمين قسم متدبر للقرآن على طاقته أو أن قسما آخر على قلبه قفل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قلوب مقفولة بقفل قال الحسن البصري إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار يبقى القضية مش قضية التدبر عشان بس استمتع لا ده انا هعمل بيها هذه المتعة الحقيقية هذه اللذة هذه ثمرة الذوق ثمرة التذوق أما أتذوق القرآن أعمل بيه يبقى دي النتيجة قال ابن القيم عليه رحمة الله فليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتعطيه قوة في قلبه ومتعة في حياته وانشراحا وبهجة وسرورا فيصير في شأن والناس في شأن آخر تدبر القرآن قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء قصة من من من بتوع العوام لما أحد المشايخ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وكان راجل بتاجر دقيق قال له طب أردب القمح يعمل كام كيلو دقيق فين فين دي في القرآن قال له ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قول لنا يا عم الحاج حنفي هو أردب القمح يعمل كام كيلو دقيق قال له قال له اهو في القرآن ده أهل الذكر في المسألة دي أهل التخصص في المسألة دي ما فرطنا في الكتاب من شيء سبحان الملك والله حين تقرأ قصص القرآن تنبهر تنبهر مع الوقفة مع كل كلمة قصص الأنبياء كل كلمة لنبي من الأنبياء علاج لمشاكل قد نراها مستعصية سبحان الله العظيم ما فرطنا في الكتاب من شيء لذلك يقول ابن القيم فلا تزال معاني القرآن تنهض بالعبد إلى ربه وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره تقدم للركب أمامك الدليل سبحان الله العظيم قرآن زي ما كان عبد الله بن مسعود ينادي يا أهل القرآن ماذا فعل القرآن في قلوبكم ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون قال كيف ينام ومعاني القرآن تناديه من باطنه أن قم يقول الشيخ وفي تدبر القرآن وتأمله أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد والله أعلم تزوق قال ابن القيم في المدارج ويا سبحان الله ماذا ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر وقال ابن القيم في النونية فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن تذوق أنا عايزك تشعر بأهمية هذه المسألة زي ما قلت كده أن بعض الناس أعرض عن القرآن ونسي في حياته القرآن القرآن في حياتك فين؟ لما نرسم خريطة حياتك خريطة اهتماماتك هنا اهتمامك بالشغل والفلوس وهنا اهتمامك بالزوجة والأولاد وهنا اهتمامك بابوك وامك وهنا اهتمامك باصحابك وهنا اهتمامك بصحتك وهنا اهتمامك بعربيتك وهنا اهتمامك بشقتك وهنا اهتمامك بديونك وهنا اهتمامك في وسط الاهتمامات دي فين القرآن فين القرآن قلت لك 100 مرة هات لك شيخ يعلمك قرآن هات لك شيخ يعلمك قرآن بالأجرة يقعد كل يوم يحفظك ويسمع لك مش كل يوم مرتين في الأسبوع يعمل لك ساعة تدبر ايه في نفسك ساعة كل أسبوع حط في اهتماماتك حتة اسمها القرآن كل اسبوع روح اقعد في حته كده في مسجد بعيد ما حدش يعرفك فيه ولا تعرف فيه في حد اي حته على النيل كده في حته ما حدش بلاش النيل في اي حته اي حته اي حته فاضيه ما حدش يعرفك فيها ولا تعرف حد وسيب تليفوناتك بعيد او اقفلها وامسك مصحفك واقرا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم كنت بقرا حاجه عجيبه جدا ان بعض ال- العلماء قال ايه ان تحت النقطه التي تحت الباء في بسم الله الرحمن الرحيم يجتمع العلم كله النقطه بتاع الباء انا ما اعرفش ايه بس هو قال كده سبحان الله العظيم شيء عجيب انا عايزك تتامل بقى النقطه بتاع البه باسم الباء الحرف الجر دي واسم المجرور شبه الجمله دي باسم ايه المتعلق بتاع الجر والمجرور هنا لانها شبه جمله مش جمله فضعيفه لازم لها متعلق المتعلق اسم ولا فعل والمتعلق متقدم ولا متأخر والمتعلق تقديره ايه إيه- افهم بقى قرآن افهم قرآن تدبر تأمل واستمتع يبقى نمرة واحد عشان تتدبر القرآن استشعار المسؤولية انك انت مسؤول عن تدبر القرآن استشعار ان الم- الموضوع ده مهم وخطير ومطلوب ولازم اتنين اعلم ان التدبر اعظم ما, يستج... ما يستغل به الوقت ومن اعظم ما ينال به العلم كتير من الشباب يسالني نعمل ايه نعمل ايه فاقول له يا ابني اقعدوا ثلاثة أربعة خمسة ونقرأ تفسير تفسير القرآن نضع أصل تفسير ابن كثير وواحد تاني يبقى ماسك تفسير القرطبي واحد ماسك تفسير الطبري واحد ماسك تفسير الشنقيطي واحد ماسك تفسير القاسمي واحد ماسك تفسير آه وا- كل واحد تفسير من التفاسير و نقرا من ابن كثير وكل واحد يقول الزياده على ابن كثير يعني القرطبي فيه زياده ايه والطبري فيه زياده ايه واضواء البيان فيه زياده ايه ومحاسن التاويل بتاع القاسمي فيه زياده ايه و... وهكذا البغوي تفسير البغوي فيه زياده ايه وهكذا كل واحد يقول الزياده على ابن كثير سنجد في تفسير القران فقه وعقيدة ولغة وقصص كل حاجة لذلك اوعى تفكر ان اللي بي- بيعكف على التفسير او على تدبر القرآن بيضيع وقته لا لا لا لا لا ده هو ده الشغل هو ده الشغل هو ده كل حاجة القرآن فيه الكفاية ابذل نفيس وقتك للتدبر ومن رام الوقوف على كنوز القرآن فرغ من أعز الأوقات وقتا بس ما تزعلوش مني تدبر القرآن عايز روقان مش الإنسان يبقى نايم في السرير كده آخر الليل وعينيه مش قادر يفتحها ويقول لك أقعد أتدبر شوية لا لا لا لا لا ده محتاج مزاج رايق ووقت هادي وقلب حاضر ونفسية عميقة وذهن متوقد اللي يفكر ان في اوقات الارهاق هيقدر يتدبر فقد اخطأ الطريق عشان كده قالوا ان أه- احسن وقت لتدبر القرآن بعد صلاة الصبح اول النهار وأول النهار ده وقت توزيع الأرزاق ميكائيل الملك بيوزع الأرزاق في هذا في هذا الوقت التي يأم ال- الأرزاق التي يأمر بها ربه والفتح في القرآن رزق رزق جرب إذا أردت التدبر جرب الاعتكاف ليخلو قلبك وذهنك عن الصور تبقاش شايف حد وستقف على كنوز لم تخطر لك قط على بال تأم... تأملات في لطائف القرآن ثلاثة اعلم وبيقين أنه ليس من حرف من القرآن فأكثر إلا وفي ذكره فائدة أدركها من أدركها وحرمها من حرمها كل حرف في القرآن الله قاله لحكمة بالتأمل تبين لك بالتدبر واللي بيقرا مش دريان قال سهل بن عبد الله لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه لأنه كلام الله وكلامه صفته وكما أنه ليس له نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه إنما يفهم من كلامه بمقدار ما يفتح الله على قلبه وكلام الله غير مخلوق ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة القرآن كلام الله غير مخلوق إذا عظمت كلام ربنا وعرفت إنه كلام الله ساعتها هتعرف انك انت مهما فهمت ومهما حاولت ومهما ركزت برضو كله اللي فهمته ده زي عصفور وقف على شط البحر خد نقطة مية من البحر فهم ايه اوعى تتغر واوعى تعجب واوعى تقول فتح لي فيه ما لم يفتح لغيري فانت لا تدري إذا أردت التدبر إذا رمت التدبر فعليك أن تستشعر وأنت تتلو القرآن أنك المخاطب بهذا الكلام الكلام ده تحديدا لك يحدثك بما في نفسك احنا اتكلمنا قبل كده عن الإشارات إشارات القرآن إنك أحيانا تركب سيارة تسمع القارئ يقرأ الآية بتكلمك تحدثك عما في نفسك تدخل المسجد تصلي يبدأ القارئ يبدأ الإمام بقراءة آية هو ده الكلام اللي موجه ليك تحديدا تفاعل مع الآيات انت لما تقرأ انت بقى إذا مررت بآية فيها تسبيح سبح إذا قرأت آية تتحدث عن النار استعذ بالله منها حديث حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة خمس أجزاء خمسة أجزاء في ركعة واحدة اسمع كمان إيه يقرأ مترسلا الرسول كان بيقرأ يقف على رأس كل آية يمد المد إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ هي دي الحياة مع القرآن إنك أنت تعيش مع القرآن مريت بآية فيها ذكر الجنة اطلب الجنة فيها النار استعذ بالله من النار فيها سؤال عشان كده بنقول اللي بيقرأ القرآن وهو فاهم يلاقي تساؤل تحس وهو بيقرأ إنه بيتساءل فاهم بيقول ايه خامسا الدعاء بأن يفتح الله قلبك للقرآن قال الله جل جلاله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا معايا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة سبحان الله العظيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ادعي ربنا أن ربنا يفتح قلبك للقرآن اللهم افتح للقرآن قلوبنا اللهم افتح قلوبنا للقرآن اللهم فهمنا القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن اللهم يسر لنا تلاوة القرآن اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علم القرآن وارزقنا فهم القرآن وارزقنا نور القرآن وارزقنا شفاعة القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين حديث عجيب جدا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله مش كل اللي حافظ القرآن ولا قرأ القرآن يبقى من أهل القرآن لا لا لا ده في أهله الذين هم أهله حاجة تانية مختلفة الشاهد ايه الدعاء سلاح المؤمن وإذا رأى الله من قلبك تحرقا لفهم القرآن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء فلذلك ابدأ أولا بأن يرى الله جل جلاله من قلبك رغبة لأن الله قال واعلموا أن الله يحول بين المرء واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأختم حلقتنا هذه بدعاء وصى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل من سمعه أن يحفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال قول معايا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي سبحان الله العظيم حديث عظيم جليل القدر قوله تاني ورك وركز فيه وافهمه لأن الرسول قال لو الإنسان قال الكلام ده إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا بشرى للمحزونين بشرى للمهمومين بشرى للمتألمين قولوا اللهم إني عبدك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني آمين أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله يلا نسيب